الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد انتهينا بحول الله وقوته من الكلام حول سورة المسد واليوم نتكلم عن السورة التي تليها وهي سورة سورة الصمد سورة الإخلاص هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة هل ده صعب إن في واحد منكم يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإن من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد السورة في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن الله أكبر إنسان عم يقرأ هذا الحديث ويعلم أن تلك السورة هي النبي يقول أنها ثلث القرآن فقبل أن يعلم جواب رسول الله جواب رسول الله وهو بيسمع أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن يقول لك بقى دي غالبا هتكون البقرة غالبا آل عمران حاجة من السبع الطوال لكن سورة يدوب سطر واحد أربع آيات سبحان الله فما السر في هذا الأمر السر والله أعلم أن القرآن يحتمل أصل القرآن عم تيجي تقرأ تجد أن القرآن ما بين قصص وأحكام وعقيدة قصص وأحكام أحكام الفقهية صلاة زكاة صوم حج وعقيدة هذه الصورة خالصة في أمر العقيدة فهي تمثل ثلث القرآن طيب في واحد حلف بالله لو نام زي كمال كده دلوقتي مثلا قال لو نمت في درس الفجر لقرأ ثلث القرآن ونام في درس الفجر ينفع يقرأ قل الله أحد ولا ما ينفعش هو حلف لو نمت في المسجد في صلاة الفجر اللي هيحصل هيقرأ ثلث القرآن طب ينفع بقى لو هو نام يقرأ ولا ينفعش آه هو قال اهو لو أنا نمت والشيخ ذكرني في المايك من الفرحة لأقرأ ثلث القرآن يقرأ ولا مش يقرأ يقرأ قول والله أحد آه واحد قال لزوجته لو رحت كذا خلاص والله لأقرأ ثلث القرآن لو رحت لوالدتك يعني من باب ان هو فرحان ان هي تروح ايه من باب البر يعني ها يقرأ الثلث ولا يكفي بالقرآن العلماء يقولون هناك فرق بين الأجر والإجزاء خلاص تقرأ تأخذ أجر نعم لكن هل يجزيك لا لأن الأصل ليه الأصل أن من أقسم بهذا فهو أراد ثلث القرآن ولم يرد سورة الإيه؟ الإخلاص دي نقطة مهمة جدا الإنسان يستوعبها في مثل هذه الأشياء في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من أصحابه في مهمة وكان عليهم أمير هذا الأمير كان عم يجي يصلي يقرأ ما تيسر من كتاب الله ثم إذا انتهى منه يختم بقول هو الله أحد يعني مثلا هو بيقرأ الحجرات خلص الحجرات يروح قارئ إيه قل هو الله أحد وإيه كل صلاة فالصحابة شافوا الموضوع ده طول وتكرر فذهبوا إلى رسول الله وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قالوا يا رسول الله أن صاحبنا ده على طول يعمل إيه يصلي بينا ويقرأ إيه قل هو الله أحد كل مرة بعد إيه بعد ما يقرأ القراءة بتاعته ولا يكتفي بما قرأ من كتاب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المربي الأول قال سألوه لما يصنع ذلك دي نقطة مهمة جدا الآباء والأمهات والمربين مهم جدا ان هم دايما يسألوا عليها ايه هي دوافع السلوك ده دوافع السلوك ده دخلت البيت لقيت ابنك ماسك الموبايل بتاع اخته وراح رميه في الارض ظاهرا كده السلوك ده ايه سيء صح فتلاقي في رد فعل عنيف جدا من الوالد اسأله الاول لما فعل هذا صح طب هي دي فيها حاجه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه حاطب ابن أبي بلتع كتب جواب النبي صلى الله عليه وسلم رايح مكة هو والجيش رايحين داخلين مكة ففي واحد من الصحابة راح كاتب جواب لمين لأتباع أبو جهل وأبو لهب قال لهم خلي بالكم احنا عندنا طلعة وجايين لكم والجواب اتمسك خلاص واللي قال لنا على الجواب ده مين ده وحي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان سيدنا جبريل نزل وقال اتمسك حاطب تعالى يا حاطب ايه اللي حصل لحاطب اول سؤال قال له ايه ما الذي حملك يا حاطب على ما فعلت ايه اللي خلاك تعمل كده فحكى له قصه كده فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه, إيه؟ اقر وتفهم ايه الدافع بتاعه عمر رغم سمع الدافع لا فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم راح مطلع السيف قال له يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق في واحد بيننا منافق النبي قال له ايه لا يا عمر قد شهد بدرا ده ده من اهل بدر ولعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الخلاصه فكرتي ما الذي حملك على هذا دي نقطه مهمه جدا نرتاحها في كتير جدا في البيت ايه اللي حملك انك تقولي لوالدتك ايه اللي حملك انك مش عارف تعملي كذا ايه اللي حملك انك تغيري مواعيد مش عارف ايه ايه اللي حملك انك تاخدي مش عارف الهدوم ديت وط... لو سألنا الناس اللي قدامنا على دوافع السلوك هنفهم حاجات كتير قوي قوي قوي قوي وهتلاقي ان في ناس كتير للاسف عشان ما بيسالوش الاسئله دي وبيتعاملوا مع ما ظهر في الاخر لا يعالجون ولكن بيتعاملوا مع الاعراض لا مع الامراض فهذا الرجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يصنع هذا فالراجل قال له إيه قال له يا رسول الله إني أحبها لأن بها صفة الرحمن فيها صفة الرحمن فيها وصف الرحمن وأنا بحبها أوي عشان كده ففي رواية قال أخبروه إن الله يحبه لحبه إياها وفي رواية قال حبك إياها أدخلك الجنة شوف في الحب ده خده كقائد إيه للجنة صورة قاعد يحبها مش قادر يقول له حصل أصلي وما أقرأش سورة الإخلاص قلبي مش يطوعني أكون واقف بين يدي الله وأنا مستحضر وأشهد بقلبي ربي الذي أقف بين يديه أريد أن أرتل عليه صفته صفة الايه؟ فيه صفة الرحمن فإني أحبها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال له إن الله أحبك لأنك تحب هذه الصورة والصورة دي دايما في القر في الايه في الأوراد وكده تلاقيها مرتبطة بصورة تانية وهي صورة الكافرون صورة الكافرون بتمثل البراءة من الشرك وصورة الإخلاص تمثل الإيه توكيد التوحيد وإثباته في القلب الإخلاص ابن عمر بيقول لنا كلمة جميلة جدا ابن مسعود عفوا يقول ما أحصي يقول أنا ما يعني ما أقدرش أعد ما أحصي ما سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقول أنا ما ما يعني مش هعد كم مرة شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيجي في ركعتين المغرب وركعتين الايه قبل صلاة الايه هو المغرب ليه ركعتين بعد المغرب في ركعتين بعد المغرب زمان ايام ما كنا ايه بنصليها في ناس كده ليه أول ما يدخل المسجد تلاقيه مهتم بالنوافل ومهتم بالإيه بال 12 ركعة في اليوم والليلة تيجي تقول له ليه يقول لك بيت في الجنة يا شيخ وتلاقيه بدري رايح صلاة الفجر وبتاع كبر وترعرع بيتعامل مع الحاجات دي زي ايه ألف وباء بتاعت الحضانة خلاص بقى يا شيخ بقينا بنعرف نقرأ احنا لسه برضه انا تقول لي بقى صلاة النافلة والجري على الأذان لا الأذان دي بقى لمين واحد قرب من قبره خد يا عم خد خد إيه، اتسلى انت أذن انت راجل طيب ومسكين مالكش في طلب العلم وفي المشيخة احنا نيجي متأخرين عادي احنا بنقول الصفوف اللي احنا علماء نيجي متأخر احنا براحتنا ونقصر في الصلوات براحتنا وما نصليش النوافل براحتنا لكن انتوا عارفين العلماء بيكتفوا بما تيسر من الوتر ويقسموا الإخلاص على إيه؟ على ليلتين ده للأسف الشديد في ناس بتتعامل مع عبادات أساسية زي ما احنا بنتعامل مع الحضانة كده لا في حاجات لازم انها مكملة معاك في شخصيتك موضوع النوافل دي موضوع الايه الصلوات جماعة موضوع البر موضوع الصدقات في حاجات كده هي أساسيات في حياتك ما ينفعش أبدا افترض كل عما تكبر ترسخ ولذلك من الحاجات ان الواحد دايما بيغبط فيها يعني آه، كبارنا واهالينا الكبار دول الواحد سبحان الله بيقول يعني من اجمل نعم الله على الجالسين الكبار دول ان هم من اهل صلاه الفجر الواحد بيشوف كده الناس الكبيره وهي رايحه تصلي الفجر كده بيحس ان هو ايه في غايه الحياء ويسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت هؤلاء على هذا النعيم ليه الواحد بيسأل نفسه هو انت لما تكبر في السن ده وتوصل خمسين وستين وسبعين هتيجي تصلي كده تبقى عندك محافظة على المسجد ولا تبقى أنا ظهري وجعني وبتاع و... آه سبحان الله عشان كده كلما الواحد بيشوف الكبار دول هم محافظين على الصلوات خاصة صلاة الفجر يشعر ان ايه ان ده من توفيق الله لهم ومن تعسيل الله لهم إن الله إذا حب عبد عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح في آخر حياته يقبض عليه فسألوا الله الثبات فهذه الصور بتجمع بين البراءة من الشرك والإخلاص والتوحيد وفيها معنى أن هذه الصورة تتكرر معانا في الأذكار تلاقيها موجودة في الصلوات حتى تختم بيها في صلاة الوتر ليه؟ لأنك يوميا بتحتك بالحياة وكبد الحياة في احتكاك في اختلاط بالناس فأنت محتاج يوميا تذكر نفسك قبل ما قبل ما تنام تعاني بمعاني الإخلاص ومعاني البراءة من الشرك محتك طول اليوم بالتلفزيون بالحياة بالاختلاط بالناس بتاع فتيجي تنام تصلي ليه الشفع والوتر وتيجي تصلي ولا ايه الوتر فتيجي قل يا أيها الكافرون تركز على قلبك خلي بالك اوعى تسرح اوعى تسرح الاسلام حاجه وكل ما سواه حاجه تانية قبل ما تنام خلاص هترايح تحط راسك على المخده قل هو الله احد الله الصمد هو ده اللي قلبك يصمد اليه زي ما هنشوف في الصوره ومعانيه إيه. فالمعاني دي لازم تتكرر مع كل اضطجاع ومع كل استيقاظ اول ما تصحى برضه داخل تصلي ركعتين الفجر الله أكبر خلصت الفاتحة قل يا أيها الكافرون تبدأ يومك بالبراءة من الشرك وتختم يومك بالبراءة من الشرك وتبدأ يومك بإعلان التوحيد إعلان هويتي المعنى ده أما يعيش الإنسان فيه يبقى فايق قوي الصورة دي جت بعد سورة المسد وشرحنا وتعلقنا على سورة المسد وقبل المسد كان فيه النصر النصر دي من أواخر الصور اللي نزلت على النبي ولا من الأوائل يا عم إبراهيم من أواخر الصور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر طب والمسد من الأوائل صح الرحلة ديت مين اللي عملها دي مين اللي نقل إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من أيام المسد لأيام النصر بالتعب الصمد الأحد الفرد الصمد فتيجي تتساءل فجات لك على طول الصورة وانت قاعد عمال تقرأ القرآن لأن آخر وجه ده آخر ثلاث صور بيلخصوا لك القرآن والمعاني المجملة في القرآن قاعد عديت على سيدنا آدم عليه السلام وعديت على أيوب مين اللي شفاه وعديت على يونس مين اللي أخرجه من بطن الحوت ومين اللي نجى إبراهيم عليه السلام من النار ومين اللي نجى موسى من فرعون عمل مين اللي عمل كل ده الصمد فتصمد بقلبك إليه فالمعنى ده لما الإنسان يستحضره يدرك كويس قوي هذا المعنى اوعوا تصمدوا لحد من البشر زي أبي لهب الصمدية الحقيقية للغني قل هو الله أحد هذه السورة ذكر الله فيها نفي الولد وفي سورة الكوثر دافع الله عن النبي لما تكلموا عن الولد الإمام الرازي ليه كلام جميل يقول لك ذببنا عنك في سورة الكوثر فهلا ذببت عنا في سورة الإخلاص احنا دفعنا عم في سورة الكوثر عم اتهموك وقالوا ان ايه ملوش ولد واولاده اكتر فهل فهل انت ذاب عنا في سورة الاخلاص اشوف المعاني الناس دي كانت رايقه قل هو الله احد بدأت السورة بقل وهذه السورة تسمى من صور القواقل يعني القواقل يعني اللي بدأت به حازم بإيه؟ بقل خلاص كم صورة في جزء عم بدأت بقل يا عم حازم يعني أنت هتستلبني أنا وأخويا ولا إيه؟ فكم صورة بدأت ها؟ آه. أربعة أيوه خمسة فين الخمسة؟ أنتوا الجن حاسبينها من النبأ آه فقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وإيه؟ والفلق والناس قل أول معنى نستفيده في قل أن محمد مبلغ وليس منشئ للكلام صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن لو هو اللي بيقول هيقول إيه؟ الله أحد لكن قل فنقلها زي ما اتقالت له قول قل هو الله أحد خلاص قل هو الله أحد قل إن أعطيناك الكوثر صح؟ سورة إيه دي؟ قل إن أعطيناك الكوثر سورة إيه؟ سورة الكوثر هي فيها قل لسه انت نايم عم حازم فهنا ان اعطيناك الكوثر ما فيهاش قل طيب ليه عشان تعلم ان في مواطن يتقال للنبي قل وفي مواطن ما يتقالوش يقول القول على طول فاول حاجه الواحد بيستفيدها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحيا لا اجتهادا فهو متبع الحاجه الثانيه فيها معنى الاذعان والعبوديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور زي ما أنت مأمور من الله سبحانه وتعالى برضو من المعاني بتاعة قل لي فيها التكرار دي معاني ينبغي ان ايه تتقال مرة واثنين وثلاثة واربعة اوعى تكتفي ينبغي ان المعنى ده يتكرر وينتشر في العالمين كم مرة انت قلت للناس على التوحيد وقلت لهم على التوحيد المعنى ده يا جماعة مهم في غاية الأهمية أسألكم سؤال بريء ليه ما فيش نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني زمان كان في بني إسرائيل دول يموت نبي يجي نبي يموت نبي يجي نبي رغم أن أعدادهم كانت بالنسبة لأعداد البشرية دلوقتي أكتر ولا أقل أقل بكتير يعني بالمقاييس وبالأعداد كده وبالحسبة والمعادلة الرياضية احنا المفترض كل حي يبقى فيه نبي يقول لك شوف النبي بتاع القومية امبارح احنا نزل تشريع جديد وبتاع غير النبي بتاع ايه شارع فاروق كل حي دلوقتي محتاج نبي بالمقاييس بتاعة ايه الارض والمساحة طب ليه خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ما يبقوش بعده نبي الناس دي اداناها كده بدون حد يدعوهم لأن الله لما بعث محمدا شرع الله إن أتباع محمد يقوموا بدور الأنبياء ما عادش في نبي تاني بقى طب مين اللي هيقوم بدورهم انتوا انتوا خير أمة أخرجت للناس أنا هجيب أمة أفضل الأمم اللي هتمشي مع محمد طب دورها إيه تأمر بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنت أدركت دلوقتي إنك المفترض عليك جزء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت في المكان بتاعك أنت بتقوم بورث محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده الأخ اللي بيطلع بالمنبر هو ده طالع مكان مين؟ يعني احنا دلوقتي في القومية هنا لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود معانا ده كان هيشوف المنبر؟ ما كانش هيطلع هو طالع نيابة عن من؟ عن رسول الله عشان كده يقول لك ان منبر الجمعة هو منبر من؟ منبر رسول الله فتطلع متزي بزي يليق بالمنبر والحاجة التانية محضر تحضير يليق بالمنبر المعنى ده ما يخليك انت تعيشه تبقى مدرك انك مكانه فالنهاردة قل مات الذي قيل له قل لكن انت جيت هل انت ليك دور في تبليغ الناس التوحيد ولا لا كم من الملحدين كم من البوذيين كم من اليهود كم من النصارى كم من البعداء محتاج حد يبلغه رسالة التوحيد احنا مقصرين جدا فكل واحد مننا يسأل نفسه هو دوره ايه مع الموضوع ده قل هو الله احد قل هو الله احد تحس كده ان الجملة دي كأنها نتيجة سؤال صح يعني كأن في حاجة حصلت في واحد قال له إيه؟ قل هو الله احد طب ايه هو السؤال العلماء لما ذكروا قال لك ان هو دي اما ضمير شأن او ضمير منفصل منفصل دي يبقى جاية نتيجة سؤال اما الشأن يبقى الشأن العظيم ان الله احد ان الله احد طيب لو هي نتيجة سؤال ايه هو السؤال في قصة ذكرها أهل التفسير أن اليهود والنصارى عشان دايما بيقيسوا الرب على البشر راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ يا محمد انسب لنا ربك نسبوا ايه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل جلاله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هي دي سورة إيه؟ النسب عشان كده تلاقي بعض المفسرين يسميها سورة النسب ردا عليه أو جيه أو عشان القصة ديت زي جاءت في بعض الآثار أن يأتي يوم القيامة يقال لرجل قم يا مادح ربك فاقرأ سورة النسب اللي كان بيحب جدا سورة الايه الإخلاص دي بيمدح الله سبحانه وتعالى فده نتيجة السؤال قل هو الله وبعض العلماء قال لك لا ده هو السؤال اللي احنا قلناه من شوية انت عم تمر على القرآن واحد عمال تقرأ وتشوف قصص ثمود وقصص يهود وقصص شعيب وقصص الأنبياء واللي حصل والتشريعات وخلق السماوات والجبال والأنهار فيجي على بالك سؤال ايه هو عم عبد الرحمن سؤال فطري كده مين اللي عمل الكلام ده كله الله أحد قل هو الله أحد فإما ده جواب على سؤال حقيقي حصل اللي هو انسب لنا ربك وإما أن هو إيه على شيء فطري بيكون موجود في الإنسان بيبدأ يسأل هو إيه اللي حصل قل هو الله أحد نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم